فوقه الهادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أحبتي في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وفتاوى الرحمة يسعدنا أن نتواصل معكم أن نستقبل أسئلتكم واستفسارتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة معنا اتصالات أنا يعني حتى يأتينا الاتصالات أتكلم معكم في قضية يكثر السؤال فيها كنت أتكلم فيها قبل الحلقة مباشرة ألا وهي أحكام السفر بالنسبة للمصلي وبالنسبة للصائم وكذلك بالنسبة لمن يحتاج إلى رخص أخرى كالتيمم والمسح على الخفين لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل السفر رخصة ولهذا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر وقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فجعل السفر كالمرض في التخفيف من الأحكام الشرعية وعلماؤنا لما نظروا للسفر قالوا السفر لا يخلو من مشقة يعني لا يوجد سفر بغير مشقة مع أن الأسفار تتفاوت تتفاوت طولا وقصرا تتفاوت باعتبار الوسيلة التي يستخدمها المسافر إن كانت طائرة أو قطار أو نحو هذا تتفاوت لكن العلماء قالوا الأسفار تتفاوت وكذلك المشقة تتفاوت فهناك من يتعب لأقل سفر وهناك من يتحمل السفر الطويل فالمشقة غير منضبطة ولهذا قالوا نعدل عن المشقة التي هي الحكمة في التخفيف إلى الأمر الظاهر الواضح المنضبط الذي لا خلاف عليه ألا وهو السفر ولهذا ربطوا الرخص بالسفر نفسه وليس بقضية المشقة غير المنضبطة نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم الأخت أم معتز السلام عليكم أم معتز السلام عليكم الأخت أم داليا السلام عليكم وعليكم السلام آه، اتفضلي يا أختي
آه، لو سمحت فضيلة الشيخ اتفضلي ممكن أسأل سؤال اه اتفضلي بارك الله فيك ممكن آه، ما الحكم في في أي ست يعني آه، التي ت- في في مكالمة الهات- الهواتف يعني لل- للرجال ما الحكم في هذه السيدة أو آه، أو في حكم أو في في الرجل الذي يستمع ماشي يا أختي ماشي يا أم داليا أم داليا بتسأل سؤال مهم جدا في قضية آه، خطاب المرأة أو آه، كلام المرأة مع الرجال الأجانب وهذا الكلام آه، له أحكام ويختلف باختلاف حالاته فمثلا هناك ما يحدث من بعض النساء والرجال من التواصل عبر عبر المحمول ترسال رسائل الكلام يبدأ بسؤال عن الحال والأحوال خاصة إذا كان بينهم علاقة زمالة أو نحو هذا ثم ينتهي بعد ذلك بكلام غرام وحب ورسائل غرام طبعا لا شك أن هذا باب خطير يجب أن يغلق لأنه بريد الزنا بريد الفاحشة وبريد الحرام والإسلام لا يعترف بالعلاقة بين الرجل والمرأة إلا في إطار واحد وهو إطار الزواج أو إطار المحرمية يعني إما أن تكون المرأة من محارمي أختي بنتي أمي فهناك علاقة خاصة بيننا علاقة رحم وعلاقة محرمية وعلاقة مودة ورحمة وإما أن تكون العلاقة بين رجل وامرأة في إطار الزواج الذي شرعه الله عز وجل غير ذلك من العلاقات لا شك أنه محظور وممنوع وأنه بريد الزنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع والرجل تزني وزناها السعي ثم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه يعني هذه هي مقدمات ولهذا رب العزة لم يقل للناس لا تزنوا وإنما قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش فنهانا عن دخول هذا الطريق من بداياته بل لابد أن نغلق هذا وهذا الذي يعرف بسد الذرائع هناك لون آخر من ألوان الخطاب أو الكلام بين الرجل والمرأة وهو رجل أجنبي لكن خطاب مأذون فيه كأن تتصل امرأة محترمة, محترمة تسأل عن حكم شرعي تسأل من؟ تسأل المفتي تسأل الشيخ والشيخ يجيبها سواء كان يعرفها أو وتعرفه أو لا يعرفها ولا تعرفه الضابط هنا أن الكلام كلام بغير خضوع بالقول الكلام كلام في أمر حاجي كأن تعقد المرأة عقد بيع أو عقد نكاح عند من يأذن للمرأة في عقد النكاح وهو قول أصحاب الرأي مذهب أبي حنيفة لكن عقود البيع بإجماع أهل العلم المرأة أن تعقد عقد البيع وأن تبيع وأن تشتري النكاح في خلاف لأن الأصل عندنا نحن لا نكاح إلا بولي فالولي هو الذي يبرم العقد نيابة عن المرأة لكن سائر العقود الأخرى عقود المعاملات الأخرى المرأة تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر إلى غير ذلك مما تقتضيه المصالح أن تحققه فهذا الشرط فيه تتكلم تخاطب الرجال لكن بغير خضوع بالقول وقد أمر الله عز وجل أشرف نساء الأرض خير نساء الأرض أزواج الحبيب النبي أمهات المؤمنين أزواج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهن حالة خاصة في التعامل مع الرجال قال تعالى مخاطبا الأمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فأجاز القرآن لنا أن نخاطبهن وأن نسألهن في أمر من أمور الدين أو حتى أمر من أمور الدنيا لكن بشرط أن يكون بيننا وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم حجاب تام وقال لهن في معرض الحديث في آيات سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن وقال أيضا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ولهذا قضية المرأة تكلم الرجل ستختلف الحالة إن كانت تكلمه في أمر لا فتنة فيه في أمر عادي لا فيه فتنة من الفتن فهذا أمر جائز إذا اقتضته الحاجة أما إن كانت تتكلم في أمر يفضي إلى فتنة فهذا يجب أن يمنع وأن تسد الذرائع إليه أما إن كان كلاما حراما فالكلام حرام سواء مع الرجل أو حتى مع غير الرجل هذا والله أعلم الأخ عادل السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ بارك الله فيكم وإياك يا شيخ اتفضل يا أخ عادل
في عندي سؤالين يعني السؤال الأول آه، هل يجوز الواحد يحفظ من التليفون نفسه القرآن؟ دي السؤال الأول هل يجوز إيه؟
الواحد يحفظ من التليفون نفسه يعني القرآن نفسه يمسك المصحف يحفظ يعني إيه.
اه يعني يقرأ يقرأ على الموبايل آه، في القرآن مكتوب او مصور او مسموع آه.
يجوز آه.
يجوز يحفظ انا على انا نفسه.
انا اقرأ القرآن على اي وسيلة سواء كان في المصحف نفسه او كان على جهاز الهاتف او حتى في دلوقتي اجهزة اخرى زي جهاز الايباد وجهاز الكمبيوتر المحمول او نحو هذا كل هذه وسائل استعين بها في القراءة والتلاوة وكذلك بس يستحب برضه هنا ايه انني اكون ممن يحسن التلاوة ممن يحسن نعم.
التلاوة وإلا وإلا أذهب إلى من يلقني كيف أتلو القرآن تلاوة صحيحة سؤالك الثاني يا أخ عادل السؤال الثاني آه، بالنسبة لواحد لو متوضي مثلا آه، ويعني إيه، جه قدامه مثلا إيه، إيه، يعني الحاجات الإباحة اللي أنت تعرف من أنت يعني إيه، أو إعلانات على التلفزيون أو آه، وأنت ماشي في الشارع هل تنقض الوضوء يعني؟
يعني مثلا ي- يفسد مثلا الوضوء بتاع الواحد ولا حاجة لا لا لا يعني إذا رأى الإنسان منظرا فيه فتنة أو منظرا آه، فيه إثم أو منظرا حراما سواء كان حقيقة أو صورة هل هذا يفسد الوضوء؟ لا الجواب لا لا يفسد الوضوء إلا إذا أثر فيه كأن يكون مثلا إيه أمزى أو أو نحو هذا يعني نزل منه المزي بشهوة هنا يجب انا قصدي انا قصدي ايش قصدي مثلا إن أبقى على التلفزيون بيبقى في حاجات اعلانات يعني إيه، بالنسبه للنساء مش كويسه يعني احنا قل... قلنا لا تفسد الوضوء لكن هي محرمة هي محرمة لا تنظر اليها هي في فرق بين كونها حرام لا تنظر الى ما لا يحل وبين هي تنقض الوضوء ولا لا زي برضو واحد بيسألني السجاير تنقض الوضوء بقول له لا السجاير لا تنقض الوضوء فواحد يقول لي يعني انت ب... ب- بتقول لي الناس يشربوا سجاير لا يا اخي ما اقولش الناس يشربوا سجاير انا عندي السجاير حرام لكن انا سئلت هل هي ناقض للوضوء ولا لا قلت لا ليست ايه ناقضا للوضوء لأن نواقض الوضوء مذكورة على سبيل الحصر وهي على قسمين قسم مجمع عليه لا خلاف عليه كالخارج من السبيلين إخراج البيو- البول والبراز وال- والريح هذا لا خلاف عليه والمزي والودي من ال- الفرج القبل يعني هذا لا خلاف عليه وفي قسم محل خلاف زي مس المرأة ويعني بمس المرأة التي يحل لي مسها إيه زي مثلا النوم محل خلاف هل ينقض الوضوء أم لا وهل متمكن ولا غير متمكن فهناك نواقض أكل لحم البعير أو الجزور أو الإبل هل ينقض أو لا ينقض هنا أهل العلم لهم فيها كلام نرجح نحن القول الفلاني أو القول العلاني فنقول به ونعتبره كناقض غيرنا لا يرجح يبقى هذه مختلف فيها وهذه مجمع عليها آه، ما زاد على ذلك ليس من النواقض أصلا ك- ك- كمشاهدة منظر على الشاشة أو في مجلة أو في الشارع رأى شيء آه، آه، لا ينتقد وضوء إلا إيه إلا إذا أصابه شيء في بدنه كأن يكون أصابته شهوة فأمزى أو نحو هذا واضح يا عادل فنواقض الوضوء إذا تكلمنا في نقض الوضوء لابد أن نتكلم بكلام شديد الانضباط أم يوسف السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالله عليك يا شيخ اسالك وبعد كده جاوبني عشان اسمع كويس من التلفزيون اتفضلي يا أم يوسف لو سمحت يا شيخ جوزي موظف و... وانا معايا ست اطفال وعايشين حياه متوسطه والالف حمد وشكر ربنا الحمد طلعت معاه لله الفتره اللي فاتت اني جاب قرض من البنك عشان يعمل مشروع بحجه اني يوسع على الاولاد فاعترضت عليه جامد وقلت له ده حرام وازاي نوكل عيالنا حرام واحنا طول عمرنا عايشين بالحلال والحمد لله فزمجرته وقلت انا هاخد العيال وامشي على العلم ان انا مش موظفه معيش اي مصدر رزق فانا خايفه جدا ان اوكل عيالي من م- من ال- من المكسب اللي هيكسبه من المشروع هو جاب القرض ولا ما جابوش لا جابه يا شيخ جابه اه وبيشتغل بيه دلوقتي اه بيشتغل بيه طب اسمعيني يا ام يوسف بارك لو الله فيك.
سمحت يا شيخ ايوه يعني هو ج- ال- ال- المرتب بتاعه طبعا حلال بس مكسب ال- المشروع دي هو اللي اسمعيني داخل فيه قرض اسمعيني ربوي.
خلاص عشان تسمعي كويس عبر الشاشه ماشي يا شيخ لو بارك سمحت الله سؤال ثاني يا شيخ لا خليني بس في السؤال ده عشان ما اتلخبط ما انساهوش ماشي يا شيخ بارك الله فيك إيه، السلام إيه، عليكم.
ام يوسف امراه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعندها قدر من ال... من الورع من الخوف من الخشيه من الله عز وجل خوف من اكل الحرام عندها اسره يعني عندها سته اولاد كما تقول وعندها زوج محدود الامكانيات بيعمل في وظيفه في عمل يتقاضى عنه راتب ينفق منه على اولاده لكن في ضيق فاراد ان يوسع على نفسه وعلى ولده بانه يعني يعمل عملا اخر ف... فاقترض قرضا من البنك قرض ربوي طبعا هذا القرض حرام هذا القرض حرام آه، لكن هو السؤال أنا سألتها اقترض ولا ما اقترضش قالت اقترض فهو وقع في الحرام لكن سؤال أم يوسف الثاني هل الأرباح التي يجنيها هذا الزوج من مشروعه الجديد تبقى حرام الجواب لا ليست حراما هي الحرمة في عملية الاقتراض فقط يعني أنا اقترضت أو أقرضت قرضا ربويا هذا حرام طب الحكم هنا إيه إذا أخذت زيادة أقرضت وأخذت زيادة يجب علي أن أتوب أولا ثانيا أن أرد الزيادة إلى صاحبها أو أتصدق بها وأتخلص منها طب إذا ما أخذتش أنا زيادة أنا دفعت زيادة زي حالة زوج أم يوسف هو خد قرض بالزيادة يعني هو هيدفع الزيادة فهذا يتوب إلى الله ولا يلجأ إلى القرض مرة أخرى ولا شيء عليه يتخلص منه لأنه ما أخذش مال زيادة ليتخلص منه ده هو هيدفع مال لا يحل له دفع ولهذا نقول إن يتوب إلى الله ولا يقترض بالربا هذا حرام المسألة الثانية طب عمله الذي أسسه بناء على هذا المال إن كان العمل مباحا يعني بيعمل في شيء مباح حلال فالأرباح حلال إن شاء الله الأرباح حلال إن شاء الله ويجوز أن تأكل منها أم يوسف وأولادها بعد توبة هذا الزوج من الاقتراض بالربا يتوب إلى الله فلا يفعل هذا مرة أخرى هذا والله أعلم أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ هو اتفضلي.
ينفع ان انا اشيل ابني وانا متوضية بصلي ينفع إذا كان بيبكي أو حاجة هي- هي- هيفسد عليك في صلاتك أو هيقلق- هيقليك في صلاتك يجوز تشيليه لا بأس
طب لو تس- سمحت.
تشيليه بحيث لا يؤثر عليك في الصلاة أما تيجي تركعي هتنزليه أما تيجي تركعي هتنزليه قدامك أو نحو هذا أما تيجي تسجدي هتحطيه جنبك ها وانت واقفة هتشيليه لا بأس إن شاء الله إن كان الطفل يبكي ويصرخ ونحو هذا سواء كان الكلام ده في المسجد أو في البيت لأن بعض النساء تأتي إلى المس- إلى مصلى الجماعة ومعها طفلها فتترك الطفل يبكي حتى ينفلق من البكاء وتترك الناس في المسجد يتأثرون لسماع صوت البكاء ظنا منها أنها لا يجوز أن تحمل الطفل لا احمل الطفل ها وطبطبي عليه وانت بتصلي وانت واقفة ها حتى حتى تمنعي المفسدة عن المصلين هذا لا شيء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل أولاده وأحفاده وهو يصلي كان الحسن والحسين وكانت أمامة بنت زينب كانوا يمتطون ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يعني يركبوا على ظهره الشريف بأبي هو وأمي وهو ساجد فكان أحيانا يطيل السجدة فالناس يتعجبون لماذا أطال السجدة اشمعنى السجدة دي اللي طول فيها شوية فبعد الصلاة يقول لهم إن ابني هذا قد امتطاني فأحببت ألا أرفع حتى يأخذ حاجته يعني حبيت ما ارفعش من سجودي إلا وهو قد بعد ما ينبسط هو خالص هذا معنى فعله بأبي هو وأمي من سماه الله رؤوفا رحيما وهو أتم الناس صلاة وأكمل الناس صلاة فهذا لم ينقص من صلاته ولا من صلاة أصحابه شيئا فنحن أحيانا ننكر ما لا ينكر أحيانا ننكر على أنفسنا ما لا ينكر ثم لا نبيح لأنفسنا ما لا يجوز لا اس- ال- الانضباط في السنة إنني أعرف الحدود الشرعية أعرف الحدود الشرعية من خلال معرفتي بمنهج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وإقرارا معنا اتصال أمينة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أمينة قطع الخط أخت هدى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اتفضلي يا لو أخت سمحت يا شيخ انا اخويا بيجيب آه، يعني بضاعة بعشرين جنيه ويبيعها بخمسة وتلاتين يعني شغال شغل مجاد كده حرام شغل إيه
مجاد بيلف نجار اه
يعني ما بيشتغل عند حد بيقولوا له عايز بيقول لهم هجيب لكم كذا وهجيب لكم كذا وبياخد آه، ايوه اه طيب يجيب ماشي الحاجه ب 20 جنيه ويبيعها ب 35 طيب ماشي الأخت هدى بتسأل سؤال مهم أخوها نجار واضح أنه بيعمل يعني سواء كان نجار موبيليا بيعمل غرف النوم والصالون نحو هذا أو حتى كان نجار للإصلاح أو, أو الديكور أي أي- أيا كان فهو بيعمل للناس هذا أجير آه، وأجير يعني يملك أمر نفسه مش بيعمل بالوقت ولا بالساعة بيعمل لهم منتج بيعمل لهم منتج وبيتفق عليه آه، هذا آه، بيطلب منهم أشياء يعني يطلب خشب يطلب مسامير يطلب غراء يطلب آه، آه، دهان أي حاجة أي حاجة يحتاجها في عمله بيطلبها لأن هو بي- هو بيؤدي عمل مش بيبيع منتج فأصحاب المصلحة بيشتروا له ال- فهو بيقول لهم أنا هشتريها أحسن منكم ها، لأنكم أنتوا هتتخمم مش هتعرفوا تشتروها بالسعر المناسب ولا بالجودة المناسبة فالناس بتثق فيه فبيشتريها لهم وبياخد ربح هذه صورة الصورة الثانية لو هو بيشتري ويبيع او هو عنده مثلا محل فبيبيع الصورة الاولى لا تجوز ليه لا تجوز لان هو لما قال لهم انا هجيب لكم الناس اعتبروه وكيل الناس اعتبروه وكيل والوكيل ليس بائعا لا يحل له الكسب كبيع انا رحت اشتري لك يبقى انا وكيل عنك في الشراء رحت اجيب لك يبقى وكيل عنك في الحالة ديت لو عايز اخد اجرة اقول لك انا عايز اجرة على اني اشتريت لك بسعر كويس انت لو رحت اشتريت الحاجة ديت مش هتعرف تشتريها اديني مقابل اديني اجر يبقى اسمه اجر الوكالة مش عايز خلاص يبقى لا يحل له ايه انه يزود في السعر لان هو الوكيل لا يكذب ولا يدلس الوكيل يعمل لمصلحة الاصيل لكن الصورة الثانيه قال له عندي وهبيعها لك انا عندي الخشب وعندي المسامير وعندي هذه اللي انت محتاجها كلها اجيبها لك سواء بقى كانت عنده في م- في- في محله او راح جابها وباعها في في الحالة الثانيه هذه اذا لم يدلس على الناس ولم يغبنهم في الاسعار آه، مستوى عالي في في الاسعار في الحالة ديت يبقى تصرفه صحيح لانه قام بعقدين العقد الاول انه بيعمل لهم المنتج العقد الثاني انه باع لهم الادوات التي تستخدم او بعض الادوات التي تستخدم في هذا المنتج فانا بحذر كل صنايعي يا ابني يا حبيبي اللي بتشتغل صنايعي في اي مجال من المجالات اما تروح تشتري للناس حاجة اوعى اوعى تعتبر نفسك بتبيع وبتشتري انت وكيل عايز تكسب منهم قدامك طريقين للكسب الحلال الطريق الاول تاخد اجرة على الوكالة الطريق الثاني تقول لهم لا انا مش هجيب لكم انا عندي اشتروا مني فيشتروا منك في الحالة دي تبيع بالسعر المناسب يبقى انا عندي طريقين عشان اكسب في عملية ان انا اجيب لهم الطلبات يا اما اخد اجرة على الوكالة واقول لهم انا بجيب لكم اسعار عمركم ما تحلموا بيها ففي الم- وبروح واشيل واحط واعمل في المقابل عايز عايز عرق عايز اجرة في الحالة دي لا بأس يا اما انني بقول لهم الحاجات دي عندي وانا ببيعها وهديها لكم بسعر مش هتعرفوا تجيبوه من بره وأقل من سعر السوق وأنا صادق في هذا ففي الحالة دي ببيع وبكسب لا بأس في هذا لكن إن أنا أبقى وكيل وأعمل نفسي بايع ها وأخد أقول عليه أقول عليه أجر أو أقول عليه ده مكسب لا هذا ليس مكسب وأنت في الوكالة دلست وأسأت وكذبت ها وكان الأولى بك أن تطلب أجرا على الوكالة ولا تدلس ولا تكذب ولا تغبن الناس أشياءهم والله أعلم أم سلمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه آه، ايوه ايوه شيخ جمال أنا سامعك يا بنتي اتفضلي آه، حضرتك كنت بستفسر عن عن آه، عن تغيير العملة آه، زوجي بس آه، قام بتغيير آه، ريالات عن طريق آه، أحد أقاربه في السعودية اليوم محول له الفلوس ولكن هيستلم ال- الفلوس ديت كمان 15 يوم فكنت فبس هو اشتراها منه بسعر اليوم فكنت عايزة أعرف هل الموضوع دوت فيه ربا؟
اشتراها منه بسعر اليوم اه ودول لكن ح- هيستلم الفلوس يدا بيد كمان خليكي أسبوعين.
خليكي بس معايا مم.
أنا اشتريت منه في السعودية بسعر اليوم اه وهو في نفس وقت عقد الشراء حط لي الفلوس في حسابي ولا لسه لا هيديهاني يدا بيد اول ما اوصل أول ما يجي هو اه لا هذا لا يجوز لأن يدا بيد عند العقد مش بعد العقد ب 15 يوم واخد بالك يا أم سلمة بس هو كانه حد يعني هو يعني كانه هو لان هو الفلوس دي احنا حاطينها له لان هتروح ل- لحد من اقاربه هنا هو والدته يعني ف... ف... ف- وهو كانه شايل لنا الفلوس معاه وهيسلمها لنا اول ما نوصل السعوديه لا ما هو هنا مفيش يدا بيد لأن الأسعار بتتفاوت يعني هقول لك إن الدولار النهاردة في السوق السوداء ب 8 جنيه اه إيه، لو جه سلمها لكم بعد الشهر لقيت الدولار بقى ب 6 جنيه اه هتقولوا لا ده احنا كده انت ظلمتني واخد بالك لو لقيتوه ب 10 جنيه هيقول لكم لا ده انتوا ظلمتوني امال هي ربنا ربنا جعل يدا بيد دي ليه عشان نخلص اه عشان نبيع بسعر اليوم ونخلص ايوه غلي بكره رخص بكره ملناش دعوه مم.
لان دي أح- اشياء بتختلف قيمتها ايه و- ايوه انا انا انا فاهمه الموضوع ده بس هو بيقول لي لا ده اتفاق وهو ش- كانه شايل لي الفلوس دي معاه لا لا لا لا, لا. ه- هذا ت- تحايل مم.
هذا تحايل انا عندي حل تاني مم.
عندي حل تاني هو يحول لي الفلوس في طب يوم ممكن الأحد.
حضرتك اقفل واسمع حضرتك من اه التلفزيون؟
اتفضلي اتف- الحل السليم يا اخوانا حتى لو ت... لو تراخى الوقت انني مثلا اشتريت ال- ال- العملة من اخويا في السعودية او صديقي في السعودية فت... فحولها في نفس الل- الساعة وصلتني بقى الفلوس بعد 24 ساعة او وصلتني بعد 12 ساعة دي حاجة تانية لانني تعاقدت معاه دفعت فلوسي ل... لوكيله هنا في مصر يعني قال لي ادفع فلوسي لامي او لابويا او لاخويا فدفعت وفي نفس الوقت حط لي الفلوس في الشركة اللي هتحول لي حطها في نفس التوقيت هذا قد يقبل انما هعين لك الفلوس لحد ما اجي هعين لك الفلوس معايا لحد ما اجي وبعدين اديها لك مفيش يدا بيد خالص وما نفترضش بقى ان العقد تم النهارده بس انا شايل الفلوس عنده امانه ده افتراض غير واقعي ده افتراض غير واقعي والله اعلم معانا اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله
اتفضلي يا ام اسراء ازيك يا دكتور جمال بارك الله فيك أه، والله عندي ثلاث أسئلة يا دكتور اتفضلي
أه، أول حاجة بطلب من حضرتك إن أنت تدعي لي إن ربنا يرفع مقته وغضب علينا ربنا يق- يتقبل منا ومنك يا ام وأنا اسراء بمر بكرب يا وربنا شيخ بمر بكرب يرفع عنا ويرفع ما بينا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب ويا شيخ عايزة حضرتك ارفعي توضح- صوتك بالسؤال عايزة حضرتك توضح لنا إيه الجزاء اللي بيقطع في صلة الرحم ويفسد ذات البين عشان عشان مصالحه الشخصية
ربنا يتوب علينا جميعا طبعا هذا يقع في ذنب عظيم قطيعة الرحام والسعي بين الناس بالنميمة من أسوأ ومن أكبر الأعمال الكبيرة التي أو الذنوب الكبائر التي حذرنا منها الله وحذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك سؤال تاني يا أم أيوة إسراء يا شيخ أه، كنت عايزة نمرة حضرتك لو سمحت ممكن تتواصل معايا من خلال الكنترول ان شاء الله تاخد النمرة بس اتصال بعد الحلقة الساعة اللي بعد الحلقة على طول بعد كده التليفون ما بقاش ما بقاش متاح الاخت سناء السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو اتفضلي سمحت يا شيخ آه، انا بشتغل في شركه الشركه ديتي بشتري منها آه، حاجات ويعني لما اعمل نط- اي حاجه عليها نقط لو لو عملت 100 نقطه باخد هديه على 100 نقطه ديتي بيبقى مثلا آه، في عرض الشركة الشركة دي انت انت ما بتشتغليش فيها انت بتبيعي لها مش كده أنا؟
انت بتبيعي لها المنتج ايوه باخد منها اشتري المنتج بال- مش بالفلوس بتش... يعني ما بتشتغل... يعني ما بتشتغليش عندها بالوقت يعني بتبيع لها لا، لا، المنتج وبتاخدي نقط أه؟
بتبيع لها المنتج بتاعها وبتاخدي نقط ايوه اه وبعدين و... وفي عرض في الكتالوج انا معايا كتالوج بوريه مثلا الناس اذا كان البرفان مثلا آه، انا مش بأربعين- سامعك كويس اذا يعني كان البرفان اه إيه، مثلا تشتري الزيتين تاخد عليهم الثالثه هديه وانا بايعه مثلا جايبه ال- الثمن بتاع البر- الزيتون دولت على الثلاثه وبايعه ال- البرفان كده كدوتي في حاجه يعني لكن ما بتعمليش شبكه والشبكه دي تشتغل وتاخد انت لا لا لا النقط.
لا لا مفيش شبكه لا انا بشتري بقى من لا, لا المنتج.
بأس اذا كنت انا هبيع واشتري فهاخد هاخد نسبه تخفيض ايوه او هاخد نسبه آه، cadeau زي ما بيقولوا يعني ايوه آه، شيء فوق شيء ايوه فهذا لا باس به لا انا بشتري منهم الفلوس الحاجه اللي باخدها كاش وببيعها مثلا انا من دخلي اسم مع ال- مع اللي ببيع لهم بس ما احنا قلنا انت انت خدتيها كاش وبعتيها بالقسط اه يعني بيدوا حاجه وبقى لهم حاجه يعني يعني انت شغاله كده انت معاكي فلوس يعني وشغاله كده على طول ولا ايه؟
لا مش شغاله على طول انا لسه بادئه جديده يعني طيب يعني انت بتقولي بتاخدي منهم كاش وبتبيعي بالقسط يعني معاكي أيوة.
فلوس ها ايوه بتاخدي كاش وتبيعي قسط ايوه يعني اذا معاكي راس مال بس بسيط طيب يعني- ماشي لا بأس يعني برضو اذا خدت كاش وبعت بالقسط ايوه وكسبت مكسب اكبر اه لا بأس بشرط ان لا تبيعي ما ليس عندك يكون الحاجة اللي بتبيعيها تكون عندك ان شاء الله ان شاء الله مش وتتفقوا على السعر النهائي في البيعة الثانية تتفقي مع المشتري على السعر النهائي وعلى الأقساط وعلى الأجل حتى لا يقع الخلاف لا انا ببيع للمشتري بالسعر اللي هو بيشوفه في الكتالوج ما ب- ما بغليش عليه يعني امال بتبيعي له بالقسط ليه؟
لان بيبقى مثلا ما معهمش مثلا إيه حاجه فباخده مني الحاجه وادي له حاجه وتفضل مثلا حاجه لا يجيبها بأس زيادة برضه يجيبوها.
لا بأس برضه إذا بعتي له بنفس السعر مم.
إذا إذا كان جاز جاز بيع له بأكتر يبقى يجوز بيع له بنفس السعر ويجوز بيع له بأقل ايوه بس أنا أخشى في شركات ال- النقط ديت يا سناء يا أم سناء ولا يا أخت سناء تمام ان يبقى في شغل التسويق الشبكي اللي لنا عليه ملاحظات شتى فاذا لم يكن هناك في عمل شبكة بتشتغل وتجيب لي فلوس بعد ما كونتها آه، يبقى لا بأس ان شاء الله معانا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت فضيلة الشيخ حضرتك قلت ان مواقف الوضوء ثلاثة يعني طب لو مثلا الطفل مثلا مثلا عمل حمام عليا او مثلا دم النوم لا انا ما قلتش ثلاثة هم ناخد وضوء كتير اه ناخد وضوء كتير بس انا قلت فيه متفق عليه وفي محل خلاف طب ام- لو الحمام طفل مثلاً عمل عليك بتاع- حمام إيه؟
لو طفل عمل عليك حمام اه وانا متوضية وانت متوضيه ده مش من نواقض الوضوء ليس طيب.
من نواقض الوضوء دم لكن- الناموسة او مثلا خليكي معايا بس مم.
لكن هو اصابك بوله مش كده او إيه؟
أص- اصاب جسمك أيوة.
واصاب هدومك ايوه من النجاسه ايوه ففي الحاله دي ايه ينتقد وضوئي لا ما ينتقدش وضو- وضوئي امال اعمل ايه ايوه ازيل النجاسه ان كان بول اغسله مم.
ان كان الصبي صغير قوي يعني لسه بيرضع شهرين ان كان الصبي بيرضع ممكن ارش شويه ميه ارش كده شويه ميه على مكان الايه البول بتاعه ان كان بياكل يبقى لازم اغسل مش الثوب كله اغسل المكان الذي اصيب بالبول يعني الغسيل بس الغسل وخلاص الغسل وليس الو- الوضوء لان الوضوء لا ينتقض بوجود نجاسه تصيب الب- البدن او الثوب طب لو اذا سمحت- اصابتني في ده- بدني او ثوبي نجاسه وجب علي ازالتها ولا علاقه لها بنقض الوضوء من عدمه مش د- دم الناموس او كده الحاجات دي هذا من المعفو عنه يا بنتي دم البعوض ونحو هذا من المعفو عنه أخ مصطفى السلام عليكم ازيك يا شيخ بارك الله فيكم عامل ايه يا شيخ والله انا بنصح نصيحه لوجه الله للامه الاسلاميه كلهم وللشعب المصري كله اي مفتاح فرج في رضا الوالدين اي ربنا توسعه يبارك فيك رزق في رضا الوالدين نعم اي ديك فرج, فرج في الهم في, في اي حاجه في بعد المرض في الرزق في اي حاجه والله يا شيخ في رضا الوالدين ربنا يبارك فيك عايز ربنا يوسع عليك ارضي والديك بس مش اكتر من كده سلام ربنا عليكم.
يبارك فيك لكن لابد نعلم أيضا أن رضا الوالدين من رضا الله يعني يعني يجب أن يكون عند المؤمن تبعا لرضا الله عني يعني أنا أرضي والدي لسببين السبب الأول ليرضى عني ربي فأنا الأول بسعى لمرضاة ربي وأدي الواجبات اللي عليا لربي ثم أتعامل مع الناس وخاصة أقرب الناس إلي أبويا وأمي أتعامل معهم كما أمرني ربي بالبر والصلة وحسن ال- التعاطي معهم آه، لا أرفع صوتي لا أقل أف لا أنهر آه، لله ثم لأن لهما علي حق أو لهما علي حقوق كثيرة أوجبها علي ربي في القرآن وأوجبها علي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنا معك في النتيجة بقى من أراد آه، الخروج من أي كرب من أراد مرضاة الرب من أراد الجنة فعليه بعد رضا الله عز وجل بإرضاء الوالدين واحنا قلنا ان اللي بيمشي في هذا الطريق ها، يعني الوالد باب من ابواب الجنة فخذ او دع شوف انت عايز تخش الجنة ولا لا الجنة تحت اقدام الامهات كما جاء في مسند احمد آه، وغيره لكن ايضا قبل هذا كله ارضاء ربي عز وجل لأن ربي هو الذي أمرني وهو الذي نهاني وهو الذي أمرني أن أبر الوالدين يعني لو قلنا مثلا أن الكافر يبر والديه كافر يبر والديه هذا إنسان كويس في كونه بر والديه لكن عمله هذا لا ينفعه عمله هذا لا ينفعه إذا, إذا كان كافرا ومات على الكفر والعياذ بالله ولهذا الأخ مصطفى بيذكرنا كمسلمين بيذكرنا بقى كمسلمين عشان نفهم إن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ارتباط بين الإيمان العقيدة ثم بعد ذلك التواصل مع الناس بما يرضي عني ربي عز وجل معي اتصال محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخنا بارك الله فيكم الله الله يجزاك خير يا شيخنا ربنا يزيد يرزقك يا رب الله يبارك فيك اتفضل
بتاع زوجتي بالطلاق إن يعني على أبوة الغاز وكده إن- لا أنا مش سامع كويس يا محمد
ألو قلت إيه ماذا قلت بتاع عليا الطلاق لزوجتي يعني قلت علي الطلاق اه آه علي الطلاق إيه آه، إن ما بدتش يعني أبوة الغاز لأن لأن أنت كذا أنت طالب بس كانت يعني نية ما فيش نية وكده علي الطلاق لو ما اديش أنبو- آه، آه، آه، الغاز هتبقي طالق مش كده اه أيوه أيوه نعم او تكوني طالق طيب في حاجة تانية قلتها يعني محمد آه، انصحك يا محمد بارك الله فيك الا تلجأ الى ايمان الطلاق بل ولا الى تعليق الطلاق عايز تأمر زوجتك بامر او تتواصل معها بامر معين يبقى بينكما قدر من التفاهم تعرفها وتعلمها الحقوق الشرعية تقوم أنت بحقوقك وتعلمها الحقوق التي لك لإرضاء الرب عز وجل لكن أنني أحلف الطلاق وأعلق الطلاق هذا من المفاسد التي تدخل على البيوت فتفسدها وكثير من النساء أو كثيرات من النساء يعني لا يلتزمن بال- بهذا الكلام تقول لها هتبقي طالق تروح عاملة اللي انت قلت لها عليه وترجع انت بعد كده تيجي تسألنا تقول لنا اتطلقت ولا ما اتطلقتش فبنقول لك يا محمد من الأول بلاش نفتح الباب الخطير ده بلاش نفتح هذا الباب نحاول نستخدم وسائل أخرى للتعامل مع البيوت للتعامل مع الزوجات آه، طب هل وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق في المسألة بتاعت محمد هذه آه، اللي هي فيها صورة الطلاق المعلق وصورة اليمين معا الراجح عندي أنه لم يقع الطلاق حيث لم ينوه ولم يقصده كما قال لي ولهذا أقول لمحمد كفر كفارة يمين يا محمد أطعم عشرة مساكين والله أعلم معايا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا أختي لو سمحت يا شيخ طب لو الوالدين الاثنين ميتين يعني صلة الرحم تبقى ازاي وكده بالدعاء بالصدقة على روحهم آه، طب لو ب- سمحت يا شيخ طب ب- السؤال تاني بس اسمعيني بس لوحدي.
أكمل سؤال أكملك الجواب أنت والدي والديك ميتين تبريهم آه.
إزاي قلت لك الدعاء لهم الصدقة على روحهم آه، آه، نصل من كان يصلهما أو من كان يصلوهما يعني الخالة والخال والعم والعمة ها؟ آه، نحاول نتواصل مع دول تواصلا حتى مع لو تقطع الوالدين رحم من يمتهم يا شيخ نعم حتى لو تقطع رحم من يمتهم حتى لو في قطع رحم من يمتهم انا اعمل اللي عليا ليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل لي ارحام اصلهم ويقطعونني انا بصلهم هم بيقطعوني قال افعل قال صلهم فكأنك تسفهم المال يعني بتقيم عليهم الحجة وانا ادي اللي عليا واترك الباقي على الله سبحانه وتعالى ربنا يملك مقاليد قلوب الناس هو الذي يحول القلوب سبحانه وتعالى اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك سؤالك الثاني إيه، فيه مرض فيه مرضى يعني ضغط والسكر فقبل ال- البول الحمام بنزل في الملابس الداخلية فبنضح بها الماء هل دي من نواقض الوضوء؟
طبعا البول من نواقض الوضوء ينقض الوضوء اولا ثم يجب غسله من الثوب ايوه
ايوه ايه يعني ال- البول اللي بينزل في ال- في الملابس الداخليه بنضحه بالماء دي ينفع ولا لازم تغيير ال- الملابس كلها؟
يجوز ان انا اغير ال- المكان اللي, اللي اصيب بالبول فقط اللي هو او اغسله والبسه تاني مش لازم يعني ممكن امسكه اديله شويه ميه واغسله الجزء البسيط نزل عليه البول اغسله بشويه ميه آه، بسيط حتى لو بكوبايه ميه حتى لو بكوبايه ميه زي دي آه، واديله غسله كده بسيطه والبسه تاني لا باس آه، اغيره اغيره لا باس برضه واحد مش فاضي يغسل بالطريقه ديت يقول لك انا عندي ثياب نظيفه كتير فيغير لا باس لكن هذا آه، سقوط البول ينقض الوضوء وسقوط البول على الثياب او على البدن يجب غسله والله اعلم أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا فضيلة الشيخ بقول لحضرتك زوجي توفى وساب لبنتي قاصر مبلغ فالمجلس الحفظ أخده يعني شايله عنده في البنك نعم.
تمام آه أنا طبعا المعاش بتاعها صغير جدا وبتاخد دروسه بمصاري المعاش مش عارفة 200 وحاجة يعني مش مكفيها ف... فالمبلغ في البنك كبير ففي البنك بيقول لي ممكن تحطيه وديعة وتاخدي من الربح بتاع الوديعة ده تصرف عليه هل يجوز المبلغ اللي يطلع ده حلال ولا حرام؟
هو بس أنت قدمي طلب المجلس الحسبي اه قولي له أنا عايزة أستفيد من الوديعة ديت اه وعشان تبقى حلال اه حطهولي في بنك إسلامي ما هو ما ينفعش هو لا ينفع ينفع لو قدمت طلب يعني اقول للبنك اقول له اخده من بنكه عندهم أنت أحطه- هتقدمي طلب للنيابة الحسبية اه تقولي له والله أنا عايزة أضع هذا المال في آه.
بنك إسلامي عشان أخرج من الشبهة بلاش بلاش الحرام والحلال اه عشان أخرج من الشبهة لأن أنا عندي شبهة في إن الأرباح دي حرام اه وحضرتك مش هتديني فتوى اه حضرتك بتاع النيابة الحسبية ما بتديش فتاوى تمام لكن أنت بتعمل لمصلحة الصغير وأنا بعمل لمصلحة الصغير اه فأنا عايز آخد من الود... من أرباح الوديعة اه أصرف على بنتي هيقول لي خلاص أنا موافق ما عنديش مانع أقول له بس البنك ده آه، الفتاوى بتقول لي إنه أرباحه فيها كلام يجب التخلص منها أيوة.
أنا عايز بنك أرباحه لا يجب التخلص منها وفي الحالة ديت إن شاء الله يوافق لك إن شاء الله طب لو بامر الله يعني طبعا كل شيء لو لو في حاله لو ما فيش في حالة ما وافقش يعني و- وانا انا لا لا اعتقد هذا اه آه، انت آه، يجب على البنت بعد ما تكبر تتخلص من هذه الزيادات يعني حضرتك المبلغ اللي هاخده اصرف منها عليها ده ما يعتبرش لو فرض ما بفيش لا هتتخلص هي من كل زيادة حصلتها من خلال هذا ارباح هذا البنك يعني الربوي مثلا المبلغ حتى لو انت تقريبا انفقتي انت انفقتي هتحسب اللي انفقتيه ها اه من المبلغ الاصلي مثلا لو 10 مثلا وخدت 1000 مثلا يبقى ال 1000 ده نقصه من المبلغ الاجمالي لما ما هي تاخده هي المشكلة هنا ان المال هينقص اه المال هينقص و- ودي آه.
مشكلة عايزين نجنبك اياها اه ها آه، لكن لو فرضنا ان هو رفض اه وانت اضطريتي تنفقي من هذا المال هتنفقي منه عادي وتحسبي اللي انفقتيه آه.
ولما هي تكبر ربنا يبارك إن لك شاء فيها الله. اه و- وتبلغ سن الرشد تاخده تنقص انقص منه او آه، ت- تنقص اه تحاول تتصدق بالفوائد اللي بال- إيه؟
اللي مثلا اجمعهم اشوفه مثلا لو أيوة.
قد كده انقصه من مبلغ الاصلي الكلام ده هيبقى مسؤولية البنت لما تكبر ان شاء الله ماشي جزاكم الله بارك الله فيك السلام عليكم
طيب ارجع تاني ل... لسؤال السفر هل اقصر الصلاة في السفر هل افطر في رمضان وانا مسافر الجواب نعم لكن العلماء تكلموا في رخصة القصر ورخصة ال- الفطر كلام مختلف يعني مثلا في الفطر في رمضان قالوا الصيام اولى ولا الفطر اولى فمنهم من قال الفطر اولى ومنهم من قال الصيام اولى ومنهم من قال أي أحبهما إلى الله أو أفضلهما عند الله أيسرهما عليك فهذا فهنا الرخصة يجوز الأخذ بها ويجوز تركها لقول الله تعالى وأن تصوموا خيرا لكم لكن رخصة آه، قصر الصلاة لم نجد العلماء يقولون لنا القصر أولى ولا الإتمام أولى وإنما وجدنا العلماء تقريبا شبه متفقين على أن القصر هو الأصل للمسافر القصر هو الأصل للمسافر بل الإتمام استثناء الإتمام للمسافر استثناء وهو في حالة ما إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم في مسجد الجماعة فإنه يتم خلفه فكذلك في المسح على الخفين المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن المقيم يمسح يوم بليلة آه، فهي أحكام كما قلت آه، رخص من عند الله سبحانه وتعالى في كل رخصة آه، يستنبط الفقهاء ويستنبط أهل العلم من النصوص الشرعية قرآنا وسنة أحكاما خاصة من السنة أن نتعلمها لكن بشروط الشرط الأول ألا نغالي ألا نغالي في استخدام الرخص فنكون مترخصين أكثر مما أذن لنا فيه وده اللي بيسميه ابن القيم الجفاء في استخدام الرخصة يعني واحد كل يوم بيجمع الصلاة كل يوم بيجمع الصلاة يقول لك رخصة نقول هذا من الجفاء الرسول صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا ولم يجمع إلا قليلا لم يجمع في كل أسفاره وإنما جمع في بعض أسفاره للحاجة يبقى الفقه هنا يقتضي ان انا ايه ما يبقاش عندي جفاء او غلو في استخدام الرخصة ولا يكون هناك جفاء وغلو في ترك الرخصة لا لا انا لا اقبل هذا انا ارفض هذا لا هذه رخصة تصدق الله عز وجل بها على عباده المؤمن يقبل من الله صدقته هكذا أخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده له تعلق بأول ما بالكلام الذي أثرته في أول حديثي معكم في هذا اللقاء معنا اتصال الأخت أم محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي حضرتك سؤال اتفضلي دلوقتي انا والدي حضرتك اكتسب فلوس الفلوس دي مصدرها مش كويس مصدرها حرام فدلوقتي هو ساعات بيحب مثلا ايه يعني يشوفنا إيه نشوفه والكلام ده فاحنا واقعين في مشكله دلوقتي مثلا ما بيشوفنا او يقابلنا او ممكن بيبقى معايا طفل ابني او حاجه وانا مش عايزه المال الحرام ده او ممكن يجيب لابني حاجه يشتري له حاجه هو السؤال يا أم محمد كل ماله حرام ولا جزء من ماله حرام
هو هو اصلا هو كان موظف بس اكتسب حاجه من شغله المال ده ماشي طبعا ماشي, حرام ماشي. السؤال ودلوقتي والدتي لسه السؤال هذا كل ماله ولا بعض ماله
لا يعتبر دلوقتي ان هو كله ماله لا مش بي- مش بياخد راتب
بياخد راتب اللي هو ال- المعاش بتاعه بس طيب.
المشكله برضو ان معاشه كان هو مسدد منه جزء لا بس خليك عشان بس ما نغلوش في الحكم مال هذا الرجل اللي هو والدك فيه حرام وفيه حلال صح ولا غلط لا المال دلوقتي حاليا اللي هو معاه المال ده حرام كله حرام اه مم.
والمشكله دلوقتي انكرتوا عليه ولا ما انكرتوش عليه لا احنا كلمنا كتير و...
انكرتوا عليه طب بتتحرجي في رد الهدية او رد الحاجة اللي بيجيبها لابنك اه بس بتعرض بقى الموقف معاه مش مش يعني محرجه بقى اقبليها اقبليها وتصدقي بثمنها
اقبلها واتصدق بيها آه.
طب ليه يا اختي كانت عايزه تستلف منه وتبقى ترد له الفلوس هل يجوز لا ما احنا خلاص بقى احنا بنقول حرام بنقول مال حرام هو يجوز طبعا القرض منه من غيره لكن إيه لما اجيب لابني لما اجيب لابني هديه ب 2 جنيه ولا ب 10 جنيه اقول لا ده حرام مش عايز اقبلها ولما اجي اخد 10000 جنيه يبقى حلال يعني هنا ايه عايزين نوزن الامور اذا كان اذا كانت اختك متحرجه من قبول هديه للطفل ثمنها بسيط يبقى كيف لا تتحرج من قب... من اخذ هذا المال الذي- الذي تعرف انه حرام طب وبالنسبه لسد الدين الفلوس دي لو هو كان مستلف بقى من حد مثلا فلوس يسد وحد يسدد ديون يسدد ديونه و- و- وهو وهو المتحمل لجرمه في اخذ المال الذي لا يحل طب وبالنسبه لامي دلوقتي هي ست مريضه بتحتاج علاج بتحتاج حاجات هل يجوز امك ان هو ينفق يعالجها عليها ينفق عليها من ماله المختلط احنا قلنا قلنا ماله فيه حلال وفيه حرام اه لو لو قلنا معاشه حلال يبقى وز- والمال ده حرام يبقى طب لو مثلا عمليه بتاع بس دي عايزه مبلغ انا مش كبير عايز مش هينفع مثلا من انا معايا بقول لك هل يجوز احكام ان اهو بقول هي تعمل لك احكام من غير مثلا امك بينفق عليها من ماله الحلال ماشي اختلط المال عليها هي مش مسؤولة ماشي الاخت سعدية السلام عليكم عليكم
سعدية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه سلام آه، ايوه يا حاج- يا عم شيخ اتفضلي دلوقتي انا انا والدي آه، شاب متوفي ومعاه اولاد
نعم.
ومعاه اولاد وبعدين هل انا لو توفيت هم لهم حق يورثوا في مالي ولاد ابنك
وانا معايا صبيان غيره اتنين ولاد ابنك معايا يا اخت سعدية ايوه بس هو اولاد متوفي اولاد ابنك في حالة نعم خلاص انا سمعت اولاد ابنك احيانا يرث سمعت واحيانا خلاص؟
اسمعيني سامعاني بس فاهمني يرثوا ازاي وما طيب اقفلي بقى الخط واسمعيني من التلفزيون أه، أو- حاضر حاضر بارك الله جزاك فيك الله كل خير بارك الله فيك اخت سعدية مات لها ولد هذا الولد له اولاد يعني هي لها احفاد لها احفاد ولاد ابن ولها اولاد صبيان موجودين في حياتها اذا توفيت طبعا الاعمار بيد الله ربنا يديك الصحة اذا توفيت من يرث لا الابن هيحجب ابن الابن في الحالة دي الابن هيعمل ايه يا اخت سعدية ابنك اللي هو الصبي الذكر ابنك الذكر هذا هيحجب ابن ابنك لكن لو ما كانش عندك اولاد صبيان وكان عندك بنات البنات ياخدوا التلتين وابن ابنك ياخد الباقي يبقى دي حالة بيورث فيها ودي حالة ما بيورثش فيها يبقى يبقى ال- آه، ابنك هيحجب ابن ابنك يبقى اسمه محجوب هو اصلا وارث بس حجب في حاجة تانية بقى يا اختي علية عايز انبهك لها ان ابن ابنك ده او ح- احفادك دول يستحب ليكي يستحب ليكي انك تعمل لهم وصية تعملي لهم وصية ليه لان الولاد بيبقوا باصين احنا ما هو ابونا كان ابنها واشمعنى ابونا ما يورث هو صحيح ابوهم ما يورث ان ابوهم مات لكن الاولاد بيبقوا باصين واحيانا يبقوا محتاجين فهنا انصحك تعمل لهم وصية اختيارية منك بمثل نصيب ابيهم في حدود الثلث ليه لانك لو ما عملتيش كده هيجي القانون بتاعنا ويفرض عليكي او يفرض على تركتك وصية واجبة يفرض على تركتك وصية واجبة ياخدوا مثل نصيب ابيهم في حدود الثلث يبقى انت اعمليها من عندك تعطفا عليهم بدل ما ياخدوها بالقانون رغما عنك ورغما عن اولادك نمرة ثلاثة لو انت عاطيتيهم حاجة في الدنيا اتنازلت لهم مثلا عن نصيبك في ميراثك في ابوهم في ابيهم او اشتريت لهم حاجة لها ثمن او جب او اعطيتيهم مال كهبة في الحالة ديت برضو ما ياخدوش وصية واجبة يبقى اذا ولاد ابنك احفادك ممكن يرثوا وممكن لا يرثوا في حالتك انت مش هيرثوا لان اولادك الذكور هيحجبوهم طيب مش هيرثوا يبقى لكن هياخدوا حاجة اسمها الوصية الواجبة ودي نافذة في قانوننا المصري يعني يدخلوا اسمهم في اعلام الوراثة ياخدوا الوصية الواجبة لو عايزة تتخطي موضوع الوصية الواجبة وده اللي انصحك بيه اعملوا لهم انت وصية اختيارية بمثل نصيب ابوهم بمثل نصيب ابيهم في حدود ثلث التركة هذا والله اعلم ام عبد الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ بارك الله فيك
آه، آه، يا شيخ أنا يعني نويت إن شاء الله على العمرة الشهر اللي اللي جاي إن شاء الله ويعني بالنسبة لأحكام ال- العمرة يعني إن شاء الله بركة يعني ت- تحكينا في الشيء يعني عن العمرة وكيفية العمرة وكيفية يعني التواصل بها هتمري السؤال الثاني يعني نعم نعم السؤال الثاني أكو فد يعني إنسان يعني محتاج ويعني يريد يروح عمرة ف يعني إذا دفعت له مبلغ عمرة أو هذا يعني يكون ال- الأجر نفسه مثلا إذا ساعد أنه يروح يعتمر عمرة فرض يعني مو مو نوافل ساعدتوه يعني دفعت له مال يعني
أيوه لا بأس لا بأس يعني ي- نف- يكون أجر يعني أجر يكون أجر إن شاء الله.
العمرة مالتها يكون أجر إن شاء الله سواء كان صدقة أوف.
أو أو حتى كان هي- نعم.
هدية لا بأس إن شاء الله وبالنسبة للعمرة؟
يا شيخ بالنسبة خليني بقى ال- السؤال ال- الأول إذا عشان قتل- تس- إذا نعم تسمعي إجابة السؤال الأول بالنسبة لأحكام العمرة عندك حاجة اسمها الميقات حينما تأتي من بلدك تريدين مكة ستمرين على الميقات طبعا أنا لا أدري ميقاتكم إيه بالنسبة لجهة بلدك لكن المواقيت معروفة الناس كلها تعرف المواقيت عند الميقات تنوي العمرة ممكن تغتسلي في بيتك تغتسلين في بيتك وانت بتحرمي في ثيابك العادية تحرمين في ثيابك العادية لكن هيبدأ الإحرام عند الميقات عند نية الدخول في النسك هتقولي لبيك اللهم عمره ومن ومن هذا التوقيت هتمتنعي بقى عن قص الأظافر وقص الشعر ووضع العطور لأن هذا كله من محظورات الإحرام حتى تصلين آه، تلبين حتى تصلين لبيك اللهم لبيك حتى تصلين إلى الكعبة عندها تطوفين بالبيت سبعة أشواط تطوفين بالكعبة سبعة أشواط من عند الحجر الأسود يبدأ الطواف وينتهي عند الحجر الأسود بحسب ما تيسر لك زين يا حسب, شيخ حسب نعم.
زحام المسجد أكو إذا طفل يعني أول شيء محفظ تطوفين.
إذا طفل تطوفين وأنت على وضوء كامل وأنت على طهارة نعم.
كاملة بعد الطواف تصلين ركعتين آه، خلف المقام أو في أي مكان هذه سنة للطواف آه، بعد ذلك تسعين بين الصفا والمروة سبعة أشواط بعد السعي آه، من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط يبقى دي واحد أدي اتنين بعد السعي سبعة أشواط تتحللين بقص الشعر ها؟ تذهبين إلى سكنك ويقص لك زوجك أو أختك أو, أو أي حد بعض قدر أنملة من أطراف شعرك إن شاء الله ت- ت- تكون العمرة قد انتهت فالعمرة هي إحرام وطواف وسعي إحرام شيخ وطواف إذا طفل طفل محفظ يعني نعم.
والعفو صار عند إذا في طفل يعني ج- طفل رضيع وصار عنده يعني العفو إخراج أثناء الطواف فهل هذا يعني يجوز؟
يجوز إيش
إذا الطفل أخرج العفو يعني عنده خروج وهو محفظ يعني أثناء الطواف فهل يجوز يعني لو الطفل لازم تبول أدي يعني إلى الطفل؟
هو الاصل في الطواف الطهاره بالنسبه لك آه، لو لو انت معك هو الطفل الطفل- بيع... هل الطفل هذا يعتمر احرمت له احرمت لا له طفل يعني رضيع لا لا شيء طفل عليك لا رضيع.
شيء عليك تحرزي بس لبسيه اللي هو ال... ال... الكفوله اللي هي ال- الحفاضه هذه آه، ولا شيء نعم.
عليك حتى لو تبول لا شيء عليك
شكرا شكرا العفو يا بنتي بارك الله فيك معانا اتصال ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك ازيك يا دكتور ربنا يبارك فيكي
الله يبارك لك عندي ثلاث أسئلة بسيطة اتفضلي وطي التلفزيون يا ابو محمد أو أول سؤال حاضر حاضر اد... ادعي لأخويا عشان مريضه بيعمل عملية في المستشفى ربنا يشفيه ويعافيه ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا محمد عم... عملية كبيرة قوي يعني ربنا يعفو عنه ربنا يعفو عنه يا رب اللهم اشفيه وعافيه يا رب و... اللهم صل امين وتاني سؤال آه، عندي شنطة عندي شنطة فيها ورق قرآن اتقطع كده قديم و... وبعدين كان اتبهدل يعني فأنا خايفة أحرقه أو أرميه مش عارفة أعمل فيه إيه لا احر- احرقيه يا ام محمد احرقيه ان شاء الله احرقيه تماما طب لا.
أنا معلش نعم
معلش كان ج- جوزي تعبان فنذرت له ان انا اصوم الستة البيض فانا مريضة ما بقدرش اصوم رمضان اصله
كفري كفرت يمين يا ام محمد كفارة يمين اعمل اطعمي عشر مساكين اطعمي عشرة مساكين متشكرين جزاك الله كل بارك الله فيك الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ادعي لاخويا بالشفاء وادعي لي بالشفاء الله يبارك ربنا يشفيك ويشفي اخوك وادعى وادعى نداء لكل اخواننا اللي بيسمعوك آمين.
الان وشا... و- آمين.
انه يدعو للمريض ولكل مرضانا ومرضى المسلمين اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين آه، يبقى اذا ارجع تاني ل- للقضية التي اثرتها في أول حديثي وهي قضية أحكام السفر السفر آه، من آه، أسباب الرخص في شريعتنا طب احنا كلمنا عن المسافر يقصد الصلاة ولا يجمع بين الصلاتين إلا للحاجة طب لكم آه، يقصر الصلاة لكم الفترة التي يمكث فيها المسافر يقصر الصلاة يعني لو واحد سافر إلى بلد وأقام فيها أسبوع أو أقام فيها شهر يظل يقصر الصلاة إلى متى ال- المشهور من أقوال أهل العلم وأقوال أئمة المذاهب الأربعة أنه إن كان قد نوى إقامة يقصر الصلاة إلى أربعة أيام يعني عشرين صلاة هكذا نص أحمد بن حنبل على الأيام الأربعة وال- والصلوات العشرين لأن الصلاة اليوم في خمس صلوات فقالوا إن كان قد نوى إقامة ويعرف متى سيرحل يقينا يا يرحل بعد شهر بعد سنة يعرف هذا فنوى الإقامة يبقى له أن يقصر إلى أربعة أيام أما إن كان لم ينوي إقامة ويقول غدا أرحل أو بعد غد أرحل فله أن يقصر إلى أن يرحل له أن يقصر إلى أن يرحل الفرق بين الحالتين في الحالة الأولى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع صبيحة يوم الأحد وظل يقصر الصلاة فيها حتى خرج منها إلى منى صبيحة يوم الخميس قالوا هذا وقت يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقضيه في مكة وأنه سيخرج منها في اليوم الفلاني اليوم تس- التاسع ذي الحج أو الثامن ذي الحج آه، في, في, في فتح مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة محاربا يركب يلبس أد- أداة الحرب ودانت له مكة ودخلت في الإسلام وبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى استتب له الأمر قيل خمسة عشر يوما وقيل سبعة عشر يوما و- وظل فيها يقصر الصلاة كان يقصر الصلاة 15 يوم وقيل في قول آخر 17 يوم ثم خرج منها إلى حنين فالعلماء قالوا الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن الحالة الأولى أنه عرف مدة إقامته ومن عرف مدة إقامته فله القصر إلى أربعة أيام إلى عشرين صلاة أخذوها من فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتبعهم آه الحالة الثانية أنه دخل مكة فاتحا إياها فبقي فيها حتى يستتب له الأمر قد يستتب الأمر في يوم في عشرة في أسبوعين وبالفعل الرسول قضى قرابة الأسبوعين قضى خمسة عشر يوما وقيل سبعة عشر يوما فقصر الصلاة فيها كلها طبعا هذه كلها اجتهادات لأهل العلم قد نجد من أهل العلم من يختلف في بعض هذه الاجتهادات لكن لا أعلم أحدا من أهل العلم قال لا تقصر السفر وأنت مسافر لا تقصر الصلاة وأنت مسافر لا أعلم أحد قال هذا ولا أعلم أحد من أهل العلم قال إتمام الصلاة في السفر أولى من قصر الصلاة لا أعلم أحدا من أهل العلم قال هذا بل أعلم مثلا قول من قال وجوب القصر وإن لم تقصر فأنت آثم هذا قول لبعض أهل العلم قول الظاهرية مثلا لكن في الفطر قلنا أن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل الفطر في السفر أم الصيام في السفر وأيضا اختلفوا على أقوال أحبها إلي أن أفضلهما أيسرهما معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم الأخت أم سلمة ايوه حضرتك انا كنت بكلم حضرتك من شويه أي اتفضلي الفلوس الريالات اللي اتحولت النهارده طب حضرتك ما قلتليش ايه الحل هي اتحولت خلاص
هي اتحولت خلاص ايوه يبقى و- و- و- يعني و- و- والمفروض ان احنا هناخدها منه كمان اسبوعين انت انتوا دفعتوا الفلوس انت قصدك انتوا دفعتوا الفلوس حطيناها طب حضرتك انا معايا آه، آه، آه، حمايه اهو حضرتك هيفهمك هو عمل ايه معلش طيب ماشي اتفضل اتفضل اتفضل يا اخوي الاستاذ السلام عليكم يا شيخ جمال وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا مولانا ربنا يبارك فيك معاك المهندس مصطفى حفناوي حما الحاجة غادة اللي بتكلمك يا دلوقتي.
مرحبا يا مرحبا هي طبعا ما عرفتش تشرح لك الموقف بالظبط عشان كده انت اديتها رأيك ورأيك سليم بس هي مش هو ده اللي ينطبق على الحالة بتاعتنا نعم نعم اتفضل
في السعودية ولاد أختي ايوه شاريين شقق سكنية في 6 أكتوبر ايوه وبيبعتوا شهريا القسط الريال- بالريالات يحطها في البنك نعم.
تحويل نعم البنك بيديها لنا بالمصري ما, بيد... ما بيصرفش ريالات ايوه بناخد المصري نروح نسدد الاقساط ايوه احنا طالعين عمره يوم 18 28 شهر ده ان شاء الله محتاجين ريالات لا الب- لا البنك بيديها لنا ولا حد بيديها لنا فقلت لهم ما تحاول ما تبعتوش فلوسكم البنك خليها عندكم وانا هدفع لكم الاقساط ولما اجي ابقى اخدها منكم
انت هتدفع لهم الاقساط من عندك نعم هتدفع لهم الاقساط من جيبك انا بسدد لهم الاقساط اللي بيدفعوه الشهر ده ماشي من جيبك نعم من عندك بشهر البنك خليك بس معايا نعم
انت هتسد لهم الاقساط بسعر معلش، البنك الص- الصوت جاي آه، آه، سامعني يا حاج عليه شويه طيب اه ايوه آه، هتسدد لهم الاقساط بسعر البنك سعر البنك اه وهم يحولوا لك الفلوس هيحولهم او يوم يجو- ما يجوا يعطوك الفلوس انا رايح السعوديه رايح لهم انا يوم 28 اه فقلت لهم شيلوهم معاكم لما اجي اخدهم طب انت كيفتها ازاي يا حاج كيفتها نعم.
ازاي تكليفك لها ازاي نعم تكليفك لها تكليف الشرعي لها عندك ايه لا هم ب... السعر اللي بياخدوهم اللي بي...
سيبك من السعر انا عارف ان انا عارف ان في اختلاف بين اسعار البنك وبره انا عارف ده انا بتكلم على التكييف في عمليه اليد بيد
يا سيدي هم في السعوديه وانا هنا انا هطولهم ازاي أنا الحاجه فاهم.
الثانيه ان هم بيحطوا الفلوس للبنك البنك ما بيداش ريالات ما خلاص انا عرفت دي عرفت قصه البنك خلاص ايوه ملناش دعوه بقصه البنك ماشي انا ليا دعوه انت دلوقتي انت دلوقتي سلفتهم الفلوس وهتاخدها منهم ولا بعت لهم واشتريت منهم
الفلوس هيحطوها للبنك هي- البنك هيديني انت هتدفع الفلوس لهم 10 قسط قروش الشقه النهاردة.
بالمصري خلاص.
هتدفع لهم الاقساط انا اديتهم بالمصري ال 10 قروش خلاص اه هتدفع لهم اديت لهم الاقساط الفلوس بالمصري هنا.
ماشي ماشي
وهم هيدفعوا لك القيمه مش هيدفعوا لي بالريال حاجة.
بس مش هيدوها لك إلا لما يجوا او لما انت تروح لهم هروح لهم في اي يوم بقى اروح بكره اروح بعد زي ما وقت ما اروح ما هو أ- أ- انا خلاص انا فاهم كده انا آه.
فاهم كده الكلام صحيح أيوة.
والعقد صحيح بس ناقص اليد بيد ما يد يد اذا كانت يدي مش طايلاهم ما هو ما يجدي مش طايلاهم ما ينفعش التعاقد ليه لان التعامل على العمله بالذات لابد فيه من هذا الشرط الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تبيعوا الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل شرط يدا بيد ليه احنا انت عارف جعلنا شرط يدا بيد ليه لان العملة بتغلى وبتنزل بتغلى هو بتغلى وبتنزل واخد بالك تمام فلما انا ما قبضتش يجي يقبضوني بعد او انا رحت لهم بعد شهر مش مشكله جيت اقبض منهم بقى- لقينا بدل ما السعر بقى ب 180 ولا 183 لقيناه بقى ب بنية بس خلاص لقيناه بقى بنية بس يبقى انا هنا ايه دخلت في مقامرة مقامرة يا ترى هيرفع ولا هينزل واخد بال حضرتك انما لو خد تاني خلاص هات وخد مولانا انتهت المسألة مولانا هو دلوقتي الولد ده ابننا ابني ابن اختي انا يا استاذ الله يكرمك هناك انت انت بص هو بص- كان يا في يا نفس يا, اليوم.
يا استاذ يا استاذي الله يكرمك يعني ايه انت ممكن تدفع له تدفع له خ- آه، عندي حل اهو تدفع له بالمصري كقرض ماشي كقرض وما ينزل او اما انت تروح له يسدد لك بسعر يوم السداد حل اهو سهل اهو اذا كان هو ال- ال- السعر اللي خده هو السعر اللي كان هياخده من البنك سيبك من البنك احنا خرجنا البنك انا بتكلم في علاقتك بابن اختك ت- انت مع ابن اختك بتديله حاجه لوجه الله او هو بيديك لوجه الله ولا بت- بتبادل عمله ما بدلوش وجه ببادل عمله ما فيش حاجه يعني ببادل عمله يبقى كيف ابادل العمله
احنا ما بدلناش عمله
امال انت عملت ايه لا.
دفعت جنيهات وخدت ريالات رحت ما انا ما في ما- ما يا سيدي انا اد- سددت له اقساط هنا ماشي الفلوس اللي سددت موجودة له قسط هنا هس- ورحت هناك خدت منه مصاريفي منه بالفلوس اللي هناك هسالك سؤال سددت له سددت له 1000 جنيه مثلا ماشي مش هتروح هناك تاخد 1000 جنيه سددت له حقه
عموما عموما حقه اللي كان هياخده من عموما البنك عموما يا استاذ الله يكرمك انا انا أنا هذا ما فهمته يعني يعني حتى لا ناخذ الحلقه في ال- في التناظر في المساله هذا ما فهمته قد اكون قد اكون اصبت وقد اكون اخطات فان اخطات فيعني عذرا إيه؟ آه، ولك ايضا ان تستفسر من غيري بارك الله فيك حتى يطمئن قلبك ام عبد الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا اختي لو سمحت يا شيخ دلوقتي لو كانت الزوجة آه، قبل زواجها بتعمل آه، وبعد ال- الزواج الزوج قعدها من الشغل فهل من حقها ان هي يكون لها مصروف شهري آه، خاص بيها لان آه، احيانا بتبقى محتاجه ان هي مثلا تساعد مع- والدتها المبلغ او تساعد او تجيب حاجه ل- لاختها او بنت اختها او اولاد أخت- آه، اخواتها فما فيهاش يعني معهاش ولا مليم خاص بيها الزوج بينفق عليها داخل البيت يعني آه، بما يرضي الله لكن هي ما بتقدرش تساعد اي حد من اهلها لان معهاش ولا مليم فهي لو كانت بتشتغل كانت هتبقى معاها قرش في ايديها لكن الزوج قعدها فهل من حقها وهي طلبت من الزوج مصروف شهري لكنه ما رضاش هذا يعني قال لها انا بأنفق عليكي ه- وما ه- رضاش يديها هذا فانا عايزه اعرف هي من حقها يبقى لها مصروف شهري ولا لا حقها كلمة حقها دي محتاجة كلام لكن هذا يتم بالتوافق بينك وبينه يعني ايه يعني يعني هو لي ليس من حقك انه يعطيك لتنفقي على اختك او او او بنت اختك او نحو هذا هو من حق من حقك عليه انه ينفق عليكي على مستواه الاجتماعي ومستواك الاجتماعي لكن طالما هو قعدك من الشغل وعارف ان انت كانت ايدك طايله وكان معاكي فلوس واللي معاه فلوس دايما بيتصدق وبيحسن وبيهدي يبقى لابد انه يعرف إيه؟ ان من ضمن نفقاتك ان انت بتهدي وان انت احيانا بتصلي آه، ارحامك بتتصدقي بس الكلام ده يتم بينكم بشيء من التوافق بارك الله فيكي لو هنقف نقول الحقوق حقه ايه وحقي ايه دي حاجة تانية لكن انا عايزكم تعملوها بالتوافق بينكما لان التوافق بينكما يحل كل الاشكاليات يحل كل الاشكاليات فانا انصح الزوج انه يعطيك مصروف يد طالما زوج ما عنده قدرة يعطيك مصروف ليدك لان مصروف اليد هيسمح لك تتصدقي او يأذن لك في التصدق من مال من المال الذي ينفق فيه على البيت او كذلك يأذن لك في الهدية لان انت كنت على سلوك حسن كنت عليه اثناء عملك واثناء ما كان عندك راتب فلما قال لك اجلسي جلستي وقعدتي عن العمل فهنا تريدين نفس هذا السلوك أنا أقول له يعني حافظ على آه، وجاهة زوجتك ومكانتها بأنك تعطيها مصروف يد لكن هتطلبوه بقى بالحق ومستحق دي مسألة يحكم فيها من يجلس بينكما وأنا لو حكمت قد يختلف حكمي أنا هنا أنصحكما بالتوافق في المسألة ومعنى التوافق يعني كل واحد يجي على نفسه شوية كل واحد يؤثر غيره ببعض حقه إن شاء الله الأمور تبقى أفضل إن شاء الله الأخ إبراهيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا صاحبي مولانا ربنا يبارك الله فيك يخليك سعادتك يا اتفضل باشا اتفضل يا إبراهيم الله يخليك جزاكم الله خير بارك الله فيك بارك الله فيكم استاذن حضرتك بس في سؤال بسيط بس اتفضل ال- ال- كان آه، الدكتور كان وصف بخاخه آه، بتطلع رذاذ كده ت- ت- في البوج فهل ده بيفطر في رمضان او في اي يوم صيام من النوافل لا إن شاء الله بخاخة المريض لا تفطر الصائم عندي طبعا في بعض الفتاوى قد تجد فيها كلام مختلف لكن هذه هذا شيء يحتاجه المريض وليس طعاما ولا شرابا ها وإنما هو هواء حتى لو كان أصله في البخاخة في صورة سائلة لكنه حينما يخرج يخرج في صورة غ- في صورة غازية في صورة هواء فهذا لا يفسد الصوم مع قولي إن كان المريض إن كان المريض يشق عليه الصوم فليفطر لكن هذا هذا الذي ذكرته لا يفسد الصوم ولا يفطر الصائم والله أعلم هذا وقد انتهت حلقتنا ولقاؤنا فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتجاوز عن أخطائنا وعن زلاتنا وأن يعفو عنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن يهدي لطريق الرحمن حكم أطلقه الهادي